بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركاته علينا آمين الأصحاح الأولاني ابتداء من الآية 12 ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب وثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مسرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي إني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين ما ظنش ان في موضوع كان يشغل ذهن معلمنا بولس الرسول اكثر من الكرازه مش بس معلمنا بولس الرسول ولكن ايضا كان اتجاه موجود في الكنيسه كلها وكانت الكرازه مش عمل التلميذ او الرسول او فيما بعد الاسقف او الكاهن او الشماس فحسب ولكنها كانت الكرازة في صلب الحياة الإيمانية أقدر أشبه الكرازة بتشبيه بسيط في العهد القديم تخيل معايا ولد أو بنت في سن عشر سنين عضته حية مسكت حية فيه وعضته فانتفخ جسمه وبدأ درجة الحرارة ارتفع وأصبح في حالة هستيريا فقالوا له بص خلي عينيك بس على الحية النحاسية رفع عينيه كده للحية النحاسية لقى كل حاجة راحت وبيه إنسان عادي ولم يبقى إلا آثار العضة هل ممكن نتوقع من هذا الصبي الصغير أن يروح بيته طبعا ما فيش بيوت كان وقتها قيام يروح الخيمة بتاعته ويقول أنا عايز آكل وعايز أنام وانبسط ولا نتوقع إيه بعد ما كان في حالة موت وأصبح في حياة جديدة حتما هيلف على كثير من أصحابه وجيرانه وكل ما يقابل واحد في السكة يقول له شفت يقول له إيه يقول له شفت إيدي آدي العضة بتاعت الحية يقول له عملت إيه يقول له بس بص كده للحية النحاسية اللي حاططها موسى النبي في ثواني كل الجسم اللي كان مليان حرارة ومليان سم وكنت على وشك الموت راح الموت مني وكأني ولدت من جديد الإنسان اللي داء الموت وعاش في الموت ثم داء الحياة وعاش في الحياة لا يستطيع زي ما قال أرميا النبي أرميا النبي والنار جوايا لا أستطيع أن أسكت يعني من كتر الهجوم اللي عليه من الملك من رجال الدولة من رئيس الكهنة من الكهنة من اللاويين من الشعب من اللي حواليه جيرانه كل المجتمع اللي عايش فيه هايج ضده وبعدين قال في نفسه طب وعلى ايه ما نسكت وخلاص كل رافضني وبعدين يقول جوه نار في داخلي لا استطيع ان انا اسكت عدم القدره على الشهاده للمسيح علامه ان انا ما قدرتش اختبر الحياه الجديده بعد الموت طول ما انا انسان جوه في المقبره اشهد اقول ايه لكن لما أقوم من المقبرة وأعيش في الحياة الجديدة لا أستطيع أن أصمت زي ما سمعنا وإحنا بنتعلم الزكسولوجية بتاعت الرسل كانوا في حالة صمت ولكن إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم إزاي لا يصيح حتى المسيح لا يصيح ولا يسمع أحد صوت والعالم كله النهاردة لينا ألفين سنة لا يستطيع أحد أن ينكر عمل المسيح ولا كلمات المسيح إذا الكرازة ليست من عمل فئة معينة ولكن الكرازة هي من عمل كل إنسان داء المر وبعدين داء العزوبة واحتمل الآلام وشاف الراحة في المسيح يسوع ودخل لغاية جوه القبر وسمع الصوت لعازر هلم خارجا لا يستطيع إلا أن يشهد للمسيح ربما تقول لي طيب قول الكلام ده لخدام مدارس الأحد أو للخادمات أو للشمامسة أو للكهنة أقول لك بالعكس أنا أذكر شاب كان معانا في اسكندرية هنا وكان في اعترافاته يبكي بمرارة لم أرها في حياتي من إنسان يبكي في التوبة مثل هذا الإنسان وكنت أنا شخصيا أقف كده قدام ربنا أقول له ربي عمري ما شفت واحد بيحارب بالشهوات بهذه الصورة مع إنه إنسان طيب وما بيقراش جرايد وحشة كانش طبعا وقتها في لا ما كانش في كمبيوترز ولا الحاجات دي كلها ولا ليه أعداد في تلفزيون ولا ليه أصدقاء وحشين ومع هذا كانت أفكار الشر تهاجمه بعنف شديد وكنت استغرب ليه ربنا سايبه كل هذه السنين الأربع سنين بتوع الكلية اللي كان عايشهم هنا إلى أن التقيت معاه بعد يمكن 10 15 سنة وبعدين في الصعيد فبقول له إيه أخبارك قال لي ياه بقول له إيه قال لي أجمل أيامي لما كنت في اسكندرية قلت له إزاي قال لي متذكر الحرب الشديدة اللي كانت بتهاجم أفكاري وكنت ببكي بدموع واصرخ قدام ربنا قلت له اه قال لي ما كنتش اعرف انها الخيري لكن عرفتها هنا قلت له ازاي قال لي انت عارف الصعيد بلاد صغيره والكاهن بيبقى زي العمده بتاع البلد والناس تبقى خايفه تتكلم الاسرار بتاعتها تقول له يقول لك ابونا يقول عليا ايه خاصه ان الكاهن يبقى عارف كل العائلات وكل الولاد والبنات ما عندوش مانع لو ولد قال له بيمر عليه فكر شرير يديله ألمين يعني العمدة بتاع البلد أو أب كل المدينة أو القرية قال لي لما بقعد مع الولاد دول وأقول لهم إن أنا كنت بأحارب طبعا اتجوز وخلف وبيه زي الفل وقال لي الحرب راحت يقول لهم ده أنا كنت أوحش منكم ده أنا كنت ببكي بدموع ده أنا كان فيا فساد في الفكر رهيب قال لي لا تتخيل عدد الناس من الشبان اللي رجعوا للمسيح وداقوا عزوبة الطهارة والعفة بسبب خبراتي القديمة في الحرب الروحية ضد الأفكار الشريرة إذا حتى في أشد لحظات الخطية الله يستطيع أن يستخدمك لخلاص الكثيرين هقول لك مثل بسيط مين بلغ من الطهارة في العهد القديم إن ربنا يقول له إن قلبه مثل قلب الله زي داود يقول قلب ابن يسى مثل قلبي وبعدين يسقط في إيه؟ ده مش أفكار ده يسقط في الزنا وينجب ابن للزنا ويقتل الأب أو الزوج ويسقط في سلسلة خطيرة من الأخطاء والكتاب المقدس يصمم على ان يكتب كل هذه الامور ومره سالت هذا السؤال ليه الكتاب المقدس سجل هذه الفضايح بتاع داود النبي قلت له لا تتخيل عدد الناس عدد الاكاليل اللي هياخدها داود النبي من الالوف الوف من الناس عبر الاجيال الزناه الذين تابوا من اجل هذه القصه كل ما واحد يسقط في الخطيه يقول لك ياه ده داوود ربنا قبل توبته مش هيقبل توبتي انا ده داوود زنى مش هيشيل عني الزنا بتاعي ده داوود قتل مش هيشيل عني ال- الفساد بتاعي وأصبح داوود مثلا رائعا للكرازة حتى في لحظات ضعفي ربنا حلو ربنا عجيب يستخدمني في ابتسامتي ويستخدمني في تعبي ويستخدمني في أخطائي ويستخدمني في طهارتي ويستخدمني في صلواتي ويستخدم كل حاجة فيا ممكن يحولها الخير لأنه صانع إيه؟ صانع خيرات لما جه السيد المسيح أيضا ويختار التلاميذ قال لهم بكل صراحة تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض احنا يا رب انت مش عارف احنا عملنا ايه في وجودك قال لهم ما تخافوش متى حل الروح القدس متى أخذتم الروح قوة الروح أول ما تتمتعوا بالقوة من الأعالي قوة الروح القدس تستطيعون أن تشهدوا لي في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض وربنا ممكن يشتغل بالحاجات الحلوة بتاعتنا ويشتغل بالضعف أيضا بتاعنا بس الواحد يعرف يقول لربنا زي ما قال شاول الطرطوسي قال له ماذا تريد يا ربي أن أفعل ده أنا يا ربي عملت عمايل ما عملهاش حد ياما نهبت وياما عنفت وياما جرجرت نساء وأطفال مع رجال إلى السجون وياما أخذت يعني سلطان أروح من بلد لبلد عشان أجرجر الناس وأفسد الإيمان ووضعت في قلبي أن أمحو اسم يسوع من على الأرض ومع هذا قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل خلاص قبلت توبتك لما تنفعش على كده هخليك إنسان قديس ولطيف ورقيق قال لا برضه ما ينفعش لغاية هنا لما حنانيا وقف قال له يا رب أنا هروح لشاول الطرطوسي ده أنا سمعت عنه كتير ده ال- الحاجات اللي عملها ما تتحكيش قال له ما تخافش يا حنانيا أنا سأريه إنه إيه شوف الأصحاح التاسع من سفر الأعمال يقول إيه يقول ربنا لحنانيا حنانيا بيقول له له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك فقال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل وحط الأمم قبل بني إسرائيل لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي ما يكفيش أنه يتوب ولا أنه يرجع ولا أنه يبقى إنسان رقيق ولطيف وهادي لكن ده أنا اخترت إناء مختارا يكرز ويبشر ويشهد لي بين الأمم وأيضا بين الشعوب وبني إسرائيل ويشتهي أن يتألم من أجل اسمي إيه ده؟ إيه, إيه الجبروت ده؟ ده شغل ربنا ما تقوليش صغير في السن ما تقوليش لسه طالب ما تقوليش معرفتي قليلة ما تقوليش أنا إنسان فزان ما تقوليش أنا لخبطت كتير أنا ضايقت أنا أعثرت ناس كتير في الكنيسة أعثرت ناس بره الله يستطيع أن يقيم من شاول الطرسوسي بولس الجبار الذي يصطاد الألوف لكي يدخل بهم إلى حضن الله صدقوني بستخسر إن احنا خسارة في عمركم أنا بقول بالنسبة لنفسي يا ريت عجلة الزمن ترجع زمان وأرجع شاب وما ضيعش ثانية من ثواني عمري للشهادة للسيد المسيح بحزن على الأيام والشهور والسنين اللي ضاعت من عمري في أمور كثيرة خارج الشهادة للمسيح والشهادة للمسيح مش مجرد كلام ولا مجرد ان انا اقف مع واحد واقول له يا اخ انت لازم تؤمن بالمسيح ولكن الشهاده للمسيح بطرق كثيره الابتسامه اللطيفه والصلوه اللي في المخدع والانسحاق امام الله والمطنيات من اجل خلاص النفوس البشريه وتنهدات القلب من اجل كل نفس مجروحه من اجل كل انسان حزين من أجل كل إنسان متألم من أجل كل إنسان مظلوم تبقى أنت ممثل المسيح في آية جميلة متعلقة في ذهني مش بتروح قريتها قريب للترجمة السبعينية في سفر أشعيا النبي ربنا يقول إيه راحتي في إراحة المتعبين راحتي في إراحة المتعبين في الترجمة السبعينية إيه يعني راحتي في إراحة المتعبين تحب تفرح قلبي فرح قلوب الناس تحب تريح قلبي ريح قلوب الناس ما قد فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم ذهبي الفم يقول إيه يقول لو قدمت كل ما تملكه وزعت كله على الفقراء وصرت كأنك لا تملك شيئا لا يساوي انك ترد نفس واحده الى المسيح التي مات المسيح من اجلها ياه ده انا خايف اقول العكس كم من نفوس اعثرناها داخل الكنيسه او خارج الكنيسه برضه ما تخافش الله يستطيع ان يعوض كل السنين التي اكلها الجراد ونبتدي من جديد قديس يوحنا ذهبي الفم يقول لو انت مارر على شاطئ البحر وبتعرف تعوم ولقيت واحد بيغرق تقف تقول له يا اخ لما ما بتعرفش تعوم نازل ليه وتقعد توبخ فيه ولا تنط تجيبه وبعد ما تجيبه اعمل اللي انت عايزه بيقول كل يوم بنشوف العالم ولع فيه نار الخطيه وابواب الجحيم بتتلقى في الناس واحنا لا نبالي ننتقد هذا الانسان وهذه الانسانه وهذه العيله وهذا الكاهن وفي نضيع وقت في كلام والناس مولعه فيها النار اتذكر احد الاحباء هو حاليا تنيح سمعت عنه قصه ربما فيها شيء من الاثاره شويه لكن لقي كاهن بيأزأز لب طب فيها ايه يعني فبص كده وقال لابونا يا ابونا انت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتهلك وبتتحرق بنار جهنم انت لاقي وقت تضيعه في أزأزة اللب والناس بتتحرق وبتهلك في نار جهنم صحيح أنا القصة دي لا تفارقني بنضيع وقتنا في الكلام والهزار والضحك والغيره والناس بتهلك واحنا لا نبالي ما تقوليش الكنيسة مليانة ما تقوليش العدد بيزيد ما تقوليش الكنيسة بخير ما تقوليش في أنشطة كتيرة على رأي ذهبي الفم إن وجد إنسان واحد في المدينة لم يعرف المسيح بعد لن يستريح قلبي لو وجد إنسان واحد بس في المدينة ما عرفش ربنا لن يستريح قلبي ده أحبائي الشهداء قاعدين مترقبين يصرخون ليلا ونهارا من أجل خلاص العالم عشان يكمل العبيد رفقائهم يكملون جهادهم ويطلع الكل يتمتع بالإكليل الأبدي في يوم الرب العظيم عايزين نكون شهود كارزين للمسيح الكرازة تحتاج تقول لي طب أبتدي إزاي أقول لك ابتدي من المخدع من أورشليم قل له ماذا تريد يا رب أن أفعل صدقني لو صرفت من كل قلبك مهما كانت خطاياك مهما كانت ضعفاتك مهما كانت سقطاتك الله يشتغل بيك بكل الطرق أنا أعرف شخص حاليا كاهن في الخارج كان زميل لينا في مدارس الأحد وهذا الخادم كان من أنجح الخدام لشباب ثانوي كان في كنيسة العذراء حرم بيه فحكى لي القصة دي كان في شاب يعني تعبه بشكل كبير كل ما يزوره ما يرضاش يقابله ونقابله يبقى مكشر فيه ويبقى بارد في علاقته معاه ويقول له تعالى الكنيسة يقول له حاضر وهو ما عندوش نية يجي الكنيسة يبتدي يفتح الانجيل يتكلم معاه مش عايز يسمع له يقف يصلي يبقى واقف كده يشيل رجله ويحط رجل وقال لي غلبت فيه مش عارف اوصل لحل واديته حب وكنت ازوره في كل المناسبات وادي له اهتمام عينه غريبه وفي يوم من الايام اتنقل مش عارف يا السويس يا بورسعيد في المنطقه دي فبعت له جواب عباره عن خمس ست اسطر وفي الاخر قال له الرب معك ومضى يقول لي وصلني جواب عجيب منه قال له كل اللي انت تعبته معايا ما يسويش الكلمتين اللي انت كتبتهم لي الرب معك قريتهم حسيت ان دي احلى طلبة ممكن تطلبها لي ان انا المبتعد عن الله ان ربنا معايا وساكن في داخلي وانا بسبب هاتين الكلمتين رحت قدمت توبة في مخدعي واعترفت واتناولت وانا حوعدك اعيش مقدس لربنا ولا يحزن قلبك عليا لأن ضايقتك كتير ونكفت معاك كتير وكنت بارد في معاملاتي معاك كتير لكن أشكر الله إنك بعت لي هذا الجواب اللي غير كل حياتي إيه ده؟ إيه يعني كلمتين الرب معك؟ لا مش كلمتين دي دموع وتهنهدات قلب وصرخات وزيارات وربنا ركن ركن ركن ركن وفي الوقت المناسب أشرق بنوره من خلال كلمتين غيروا حياتي يا أحبائي كثيرون وصلوا لربنا بالكرازة بالابتسامة كرازة بالابتسامة وأشهر شخصية في الابتسامة القديس أبولو رئيس دير أنصنة ليملوي في القرن أظن أواخر الرابع وأوائل الخامس اصطاد يقال أكثر من 500 راهب كانوا وثنيين قبلوا الإيمان وترهبوا من أجل إيه؟ من أجل الابتسامة اللطيفة بتاعته وكان لا يسمح مطلقا لأي راهب يكشر جوه الدير طبعا لو جه النهارده الكنيسة هيطردنا كلنا بره كلنا بنكشر على إيه؟ هو كان مبدأه كده يقول لك الكنيسة أيقونة السماء إزاي نشهد للمسيح مفرح القلوب وإحنا مش فرحانين فالقديس أبولو كان كارزا من الدرجة الأولى ليس بالكلام ولا بالوعظ ولكن بالابتسامة الدائمة ياما آباء وأمهات ضيعوا العيال بالتكشير المستمر إيه ذنب العيل يطلع يلاقي باباه مكشر ومامته كده يعني قلبه وشها ويعيش في جو كئيب وبعدين نقول له تعالى الكنيسة يعمل إيه في الكنيسة انا خايف يجي الكنيسه الاقي ابونا مكشر ويلاقي شمامته مكشرين ويلاقي خدام مكشرين وبعدين يقول لك طب والفرق ايه بين العالم وبين الكنيسه؟ ويبقى الفرق ايه بين السماء والارض؟ اذا كان الكنيسه الناس مكشره فيها امال السماء هتبقى شكلها ايه؟ مش الكنيسه ايقونه في السماء؟ اذا لنكرز بالابتسامه ولنكرز ايضا بالكلمه الطيبه اجمل قصه في الكلمه الطيبه قصة كرازة القديس مقريس الكبير لكاهن وثني كان طالع القديس مقريس ببساطته خلص تقطيع الحلف اللي في البرية هو واحد من الرهبان وراجعين طبعا القديس مقريس راجل كبير في السن ماشي على قده والتاني بيجري فطلع الأولاني هو ماشي لقي أحد الكهنة الوثنيين ولقيه كله همة فقال له إلى أين أنت ذاهب يا ابن الشيطان قال أنا ابن الشيطان طيب نزل فيه ضرب لغاية ما خلاه بين حي وميت وبعدين سابه ومشي فتقابل مع القديس مقريوس فبص له كده قال له السلام يا رجل النشاط والهمة رجل النشاط والهمة قال له انت تعرفني قال له لا بس شايف عليك فيك نشاط وفيك همة فأعجبت بالنشاط بتاعك والهمة بتاعتك قال له زميلك الراهب اللي سبقك الشاب قال عليا ان انا ابن الشيطان وانا علمته اديته درس هتروح بعد شوية تلاقيه مرمي على الارض بين حي وبين ميت ولكن من أجل الكلمة الحلوة اللي أنت قلتها أنا أحب أسمع أنت إيه اللي خلاك تقول الكلام ده فبدأ يكلموا عن المسيح رب المجد محب البشرية كلها فقبل الإيمان وطلع هو والقديس مقاريوس أخذوا الراجل شالوه وودوه لغاية الدير يعالجوه وصار هذا الكاهن الوثني مش بس مسيحيا ولكن أيضا ترهب صار راهبا إيه ده؟ كرازة إيه دي؟ كرازة حب كرازة التشجيع المستمر عشان كده بزعل من الناس اللي يدخلوا مع الآخرين في مجادلات منفرة سواء مع الطوائف الأخرى أو مع غير المسيحيين مين قال المسيح بتاعنا ندخل فيه ده بولس الرسول يقول أما المناقشات الغبية فإيه فاجتنبها أقول الكلمة الحلوة وأقول الحق لكن من غير ما أجرح في اللي قدامي وروني امتى وقف السيد المسيح مسك واحد قال له يا زاني يا قاتل يا حرامي مع اللص اليمين قال له ايه قال له اليوم تكون معي في الفردوس ما قالوش بص انا رايح السما والسما نظيفه ما فيهاش قذاره شيل القذاره اللي جوك والقلب المنتن والقتل اللي انت عملته والسرقه والنهب وبعدين اقبلك ابدا قال له اليوم تكون معي في الفردوس ولما تقابل مع المرأة الخاطئة قال لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة ومرة تاني مع امرأة دانية أخرى قال لها اذهبي ولا تخطئي أيضا أما دانك أحد ولا أنا أدينك بس هو تغلطي تاني إيه ده؟ إيه الرقة في التعامل مع الخطاة بهذه الصورة الجميلة ربنا احبائي بيعلمنا كيف نكرز كيف نشهد للمسيح من خلال الابتسامه اللطيفه من خلال الكلمه الرقيقه اللي نتعامل فيها مع الناس على راي القديس ماري اسحاق السورياني يقول هل تدافع عن الحق بالغضب هل تصلح الحق بالخطيه تثور وتغضب وبعدين تقول اصلي بدافع عن الحق الحق مرتبط بالحب وليس مرتبط بالغضب ولا الكراهية ولا النزاعات الباطلة الكرازة أيضا بصلاة المخدع يونان إنسان مقدس لربنا آه ليه أخطاء ليه أخطاء رغم أن القديس جيروم بيبرر الخطأ بتاعه وبيقول يونان الراجل ما كانش قادر يطيق ان يبقى ممثل المسيح اللي فاتح بابه للامم وتحقق هذا برفض اليهود للايمان فصعبا عليه ازاي اليهود يبقى يرفضوا الايمان وازاي هو يكرز بين الامم اهل نينو يونان لم ينطق بكلمه في السفينه الا كلمات قليله يعني على قد السؤال انت مين انا عبراني جاي من فين هربان من وش ربنا بتعمل ايه قال لهم دي خطيتي ارموني في اليم ده كل اللي قاله ويقول الكتاب عن النوتية وخافوا الرب خوفا عظيما وقدموا ذبيحة للرب ايه ده ايه ده ده يونان جوه السفينة يونان جوه السفينة حتى في أخطائه ربنا اشتغل في قلوب النوتية وحتى بيني وبينكم في نينوى رغم أخطائه ومع هذا الله اشتغل بيه برضه في مدينة نينوى يوسف إنسان بلا كتاب مقدس بلا كاهن بلا أسرار انسان في مذله العبيد انسان فاقد الحريه مكان ما تحطه يقدس المكان مكان ما تحطه حط في بيت فوتيفار يبارك الرب بيت فوتيفار من اجل يوسف البار تحطه جوه السجن يلاقي رئيس السجانين راحه وسلاما ويسلمه كل شؤون السجن مع انه كان مسجون تحطه في القصر يعطيه الرب نعمة أمام فرعون ويصير الرجل الثاني بعد فرعون إيه ده؟ إنسان فيه بركة ربنا مكان ما بيتحط يبارك المكان عايز أقول لك يا حبيبي الفكر الشرير اللي بيعدي علينا بالليل ربما تقول أنا مش بأذي حد ولا بأمارس خطية بالفعل ده مجرد فكر بيعدي عليا طب ما ده بيشيل غنى نعمة ربنا عنك لما بيبقى قلبك نقي كلمة من بقك بتحرك السماء كلها لما بيبقى الإنسان قلبه نقي يسمع الكلمة اللي قالها ربنا لموسى النبي وهو لسه بيصرخ جوه قلبه يقول له قد سمعت ايه صراخك ده لسه هقول لك على الموضوع قال لا وصلني وصل من جوه من القلب بتاعك نقاوة قلبك وطهارة حياتك دي أحبائي العمود الفقري لبنيان الكثيرين لأن الله يعمل من خلال النفس الطاهرة النقية ربنا بيشتغل من خلال النفس الطاهرة النقية لما نبص كده بص لنفسك وراجع حساباتك في الأيام اللي أنت مقدس فيها حتى المشاكل اللي فوق إمكانياتك لا اتحلت والأيام اللي اتلخبط فيها حتى المشاكل اللي مش متوقعها تحل بالإنسان طب وليه ما أتقدس وأتطهر من أجل العالم كله أنا هقول لربنا من أجلهم مش هقول أنا أقدس ذاتي ما أقدرش المسيح اللي يقولها لكن من أجلهم قدسني لكي يكونوا هم أيضا مقدسين زي ما أنا أيضا أكون مقدس فيك فالكرازة أيضا تتم من خلال الصلوات والنقاوة القلب والطهارة والعفة الصادقة الله يتحرك للعمل الكرازة أيضا باغتنام كل فرصة للشهادة للمسيح كسفش من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أمام أبي الذي في السماوات ومن يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة السماء لما حد يسألك أنت مسيحي أيوة مسيحي ونص أتؤمن أن يسوع هو كلمة الله أؤمن أنه كلمة الله ابن الله الوحيد الله الكلمة المساوي للآب في الجوهر وخليك مستعد لمجاوبة كل الذين يسألونك عن الرجاء صدقوني ناس كتير من غير المؤمنين في أمريكا يقولوا لي يا أبونا مرت علينا سنين ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو ما حدش كلمنا عن المسيح الحلو ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة إن احنا نستخدم كل شيء للكرازة هقول لكم آخر حاجة للخدمة للكرازة والشهادة تعرفوا إزاي روسيا قبلت الإيمان المسيحي أقول لكم حصل إيه كان فلاديمير رئيس روسيا سمع عن ديانات كثيرة وبدأ يسأل هنا وهناك ومش عارف يوصل لنتيجة وأخيرا اختار مجموعة من الأحباء الحكماء المشيرين وقال لهم لفوا لي على العالم وقولوا لي أجمل ديانة ممكن تشوفوا شفتوها قعدوا يلفوا من حتة لحتة لغاية ما وصلوا إلى كنيسة القديسة صوفية اللي هي سانت صوفية اللي كانت في تركيا في القسطنطينية اللي هي حاليا طبعا تحولت لجامعة فيقولوا أخذنا كورنر كده في الكنيسة وبدأ القداس الإلهي وكتبوا بعد ما خلص القداس لفلاديمير هذا التعبير دخلنا الكنيسة وحضرنا العبادة وكنا في السماء ولم نكن على الأرض كنا في السماء ولم نكن على الأرض وتغيرت روسيا كلها بسبب شعب يعبد الله بروح الحق وعندنا أمثلة لا حصر لها في الكنيسة ناس قبلوا الإيمان وناس باءوا السماء وناس تابوا من خلال العبادة أنا هقول لكم قصة حصلت هنا في الكنيسة في القرن اللي ورا خالص ده في يوم من الأيام رجل أمريكي جه مع الأستاذ الله يرحمه حافظ لبيب وكان مدي ميعاد مع القنصل قنصل أمريكا طبعا كانت القنصلية هنا مفتوحة الكلام ده يمكن ثمانينات أو حاجة زي أو سبعينات يمكن لكن اللي أتذكره بالظبط كان الميعاد حوالي الساعة عشرة الصبح فحضر القداس الأولاني والراجل ما يعرفش عربي وبعدين عم حافظ بس كده للساعة وشاور له ميعاد خلاص بعد الوعظ الساعة تسعة تسعة ونص عشان يرجع للقنصلية فالأمريكي شاور له بصباعه ما كلمهوش عدى الميعاد فبشاور له على الساعة فشاور له لأ وبعد ما خلص قال له أنت ناسي ميعاد القنصل قال له قنصل مين ده أنا كنت في السماء قنصل مين أنا كنت في السماء ليه ده مش بحكي لكم عن قصة خارج أنا بحكي لكم عن قصة موجودة هنا حصلت في نفس الكنيسة دي وفي الثمانينات أيضا لا في السبعينات أيام أنا كنت بره يبقى في الثمانينات بره لما كنت ممنوع من الدخول في الكنيسة لما كنت في كنيسة العذراء كيلو بطل وكانت طبعا لسه ما بتبقاش الشياكة الحالية كنيسة متكسرة والأوض ما تلاقيش مكان تقعد فيه فجه راجل أسقف من إنجلترا ومعاه راهب ومعاه شماس مكرس وأظن كان معاهم رجل من أراكنة الشعب من لندن وحضروا القداس وبعد القداس قالوا لي ابونا ممكن نقعد مع بعض قوي فدخلنا الأوضة طبعا شكلها متكسر وحالتها صعبة فبقول له ما يهمش يعني ظروف الكنيسة لسه ما اتبنتش وغيره قال لي بص يا ابونا انت رحت لندن قلت له طبعا قال لي شفت الكاتدرائيات الضخمة اللي في لندن قلت له شفتها قال لي أجمل كنيسة في العالم كله كنيسة إيه؟ مين يعرف؟ قال لي أجمل كنيسة في العالم كله كنيسة بتاعتكم كنيسة العذراء اللي زي الجراج دي قلت له ليه؟ قال لي بص قال لي بالنص كده you have changed the garage into a heaven حولتوا الجراج لسما وقال لي عبارة تانية قال لي هي باسمها ايه؟ قلت له Saint Mary and Saint Cyril the Great قال لي لا انا ليا طلب قلت له ايه؟ قال لي ممكن تسموها The Church of the Transfiguration كنيسة التجلي قلت له ليه؟ قال لي بصراحة أنا حضرت القداس ما شفتش في الكنيسة غير المسيح متجلي في وسط هذا الشعب وبدأ يسألني إيه سر قوة الكنيسة في مصر إيه رأيكم في الكرازة بالشهادة كنيسة مكسرة وطبعا الحر والعرق والمنظر الصعب يقول لي الكنيسة دي أجمل كنيسة شفتها في عمري كله يا ربي هل ممكن نرجع كده كشعب وكشمامسة وكهنة نرجع كده الكنيسة اللي تبقى جميلة بهذا الجمال الحلو صدقوني كل إنسان يقف يتعبد من قلبه بصرخاء قلبه الداخلية وبالقلب المفتوح للسماء يشهد ويكرز بالمسيح من غير ما يحس ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وأرجو أن يدينا فرصة أيضا لممارسة حياة الكرازة بكل وسيلة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين